إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله كيف حالكم مع الله حين سمعت قول الله جل جلاله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون قلت يا وخصوصا لما سمعت قول الله عز وجل سلام قولا من رب الرب امتى بقى وننتهي من حر وحرور الدنيا ومشاكل الدنيا ونكد الدنيا وألم الدنيا وهم الدنيا ومشاغل الدنيا يا حلم الواحد بيحلم والله حلم الواحد بيحلم امتى بقى وندخل الجنة وفي الجنة لا هتشوف حد غير اللي بتحبه ولا هتسمع حاجة غير اللي بتحبها ولا مرض ولا ألم ولا مشاغل ولا مشاكل ولا نكد ولا هموم ولا خوف ولا قلق راحة تامة لما تسمع اللي سأل الإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة تذوق يا عم دوق بقى شفت بقى الراحة لها طعم متى يذوق العبد طعم الراحة قال عند أول قدم يضعها أول ما يحط رجله في الجنة بس خلاص ارتاح قلت وإمتى بقى الواحد يحط رجله في الجنة يا ترى إمتى عارفين ده اسمه ايه اسمه الشوق واحد مشتاق واحد مشتاق انه يوصل لربنا مشتاق انه يقابل ربنا واطفا الله شوق المشتاقين بقوله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم إخوتي ملخص السير إلى الله هم عليه هم عليه إن الإنسان تبقى همته عالية يريد الجنة والدار الآخرة ولكن ماذا يفعل العبد المسكين في همة تتلون وتتلوم عليه يوم يلاقي الإنسان نفسه طاير صم وعمال يقرأ قرآن وحاسس بالذكر وحضور قلب في القيام طاير ويوم يلاقي نفسه متكتف يجي يقرا قران مش دريان بيقول ايه يذكر يسرح همه متلونه ويتساءل الناس ماذا يفعل العبد إذا جرى له أثناء السير نوع توقف هو ماشي كده لربنا لقى نفسه وقف وقف فجأة واحنا بنقول الطريق لربنا مفيش وقوف يا طالع يا نازل فلو ما لحقش نفسه في الوقفة دي انه يطلع هيقع لكن بقول ان مش كل الناس زي بعضها علماء يقولوا ايه ولله عناية خاصة بمن يحبه ربنا جل جلاله له عناية خاصة باللي بيحبه بيعتني بيه ياخد بإيده لذلك إن توقف صاحب همة وقنع بموقفه الإيماني هتف به الإيمان من داخله الله هو الغاية تقدم إن الذي تطلب أمامك احنا قلنا نفسنا في الجنة سؤنا لهناك منازلك الأولى وفيها المخيم وإن توقف صاحب زينة أمام زخرف من الدنيا تكلمت الدنيا تكلمت ونادته حقيقتنا امتحان لك فلم التوقف تقدم ان الذي تطلب امامك وما زال السائرون يتقدمون الى الله بهمه عاليه تابى التوقف والركون ومع ذلك قدر الله غالب تحصل الفترة ويحصل الوقوف ولكن من الصفوة رجال مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا ومذ صعدوا ما فتروا فهم دائما في صعود وترق وتهفو النفس لمعرفة حال هؤلاء الصفوة نعمل ايه حال هؤلاء الصفوة نعمل ايه كان عملهم ايه كان تصرفهم ايه كانت قلوبهم ايه ابن القيم بيقول ايه وجملة امر القوم انهم قد اشربت قلوبهم محبة الله فسرت المحبة في اجزائهم فلم تدع عرقا ولا مفصل الا وقد دخله الحب هذه المحبة لها آثار منها الشوق وسؤال انت مشتاق للجنه هل انت مشتاقه للجنه انك تتو نفسك فيها هل انت مشتاق انك تقابل ربنا وتنظر الى وجه الله الكريم مشتاق حاسس بالشوق ده حاسس بيها جوه قلبك ولا مشغول ناسي مش حاسسها مش عايزها بعض الناس ما نقدرش نقول هو مش عايزها لا لا لا لا وانما ربنا حدثنا عنهم قال ايه ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون سبحان الملك ربنا ذكر ثلاث صفات تقتل الشوق تطفئ الشوق تميت الشوق تقضي على الشوق ان الذين لا يرجون لقاءنا إيه السبب بقى رضوا بالحياه الدنيا اثنين اطمأنوا بها ثلاثه والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون اول حاجه رضوا بالحياه الدنيا وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع عارفين متاع يعني ايه شويه كراكيب فرحانين بال بالجو ده اه لو جيت بكره هتشوف الجو ده عمل ايه خلاص كل ده خلاص يتكركب ويتقلب وانتهينا هي الدنيا كده قال الله سبحانه وتعالى حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس قال الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح راضوا بالحياة الدنيا راضي بإيه بشوية فلوس ممكن يولعوا راضي بإيه بصحة ده شوية صداع ينكدوا على الدنيا كلها راضي بإيه بزوجة ولا أولاد كل ده ذاهب زائل لكن اللي راضي بالدنيا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا اتنين واطمأنوا بها نايم على مخدة الطمان واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون طيب ازاي اشتاق الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيطلب من ربنا ان ربنا يرزقه الشوق قال اسالك اللهم شوقا الى لقائك من غير ضراء مضره ولا فتنه مضله لازم ندوق معنى الشوق قلب قلبك يدوق احنا في الذوق ذوق الثمرات ذوق الثمرات لازم قلبك يذوق ندوقه طعم الشوق يبقى مشتاق انه ينظر الى وجه الله الكريم يبقى مشتاق ان هو يشوف سدرة المنتهى يبقى مشتاق ان هو يشوف العرش مشتاق ان هو يشوف سوق الجنه مشتاق ان هو يشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عليه دي يا من شكى شوقه من طول فرقته اصبر لعلك تلقى من تحب غدا وسر اليه بنار الشوق مجتهدا عساك تلقى على نار الغرام هدى المحب الصادق كلما قرب من لقاء محبوبه زاد شوقه واعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام الشوق كلما وقع بصر المحب على محبوبه أحدثت له رؤيته شوقا على شوقه ما يرجع الطرف عنه حين يبصره حتى يعود إليه الطرف مشتاقا المحب الصادق إذا سافر طرفه في الكون لم يجد له طريقا إلا على طريق محبوبه فإذا انصرف بصر إليه خاسئا وهو حسير ويسرح طرفي في الأنام وينثني وإنسان عيني بالدموع غريق فيرجع مردودا إليك وما له على أحد إلا عليك طريق ماليش سكة إلا في طريقك يا رب أقر شيء لعين المحب في خلوته أن يشتاق أن يشعر بهذا الشوق أن يذوق قلبه طعم الشوق إلى ربه شيخ الإسلام ابن تيمية في عنفوان أمره خرج إلى البرية في الصباح الباكر تنفس السعداء وقال واخرج من بين البيوت لعلني احدث نفسي عنك بالسر خاليا الشوق توب على العجله في طلب رضا المحب يحمل المحب على العجله في طلب رضا المحبوب وعجلت اليك ربي لترضى قال بعض المفسرين يعني شوقا اليك ولكنه ستره بلفظ الرضا ولو قلت طأف النار اعلم انه رضا لك او مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها ووطئتها هدى منك لي او ضله من ضلالك ليهنك امساكي بكفي على الحسى ورقراق عيني خشية من زيالك وإن ساءني أن نلتني بمساءة فلقد سرني أني قد خطرت ببالك من علامات المحبة الصادقة أن المحب لا يتم له سرور إلا بمحبوبه وما, دا وما دام غائبا عنه فكل نغص نحن في أكمل السرور ولكن ليس إلا بكم يتم السرور عيب ما نحن فيه يا أهل ودي أنكم غيب ونحن حضور وقال آخر من سره العيد الجديد فقد عدمت به السرور لقد كان السرور يتم لي لو كان احبابي حضورا لو قيل للمحب على الدوام ما تتمنى لقال ان ارى المحبوب قال ايه ولما نزلنا منزلا طله الندى أنيقا وبستانا من النور حاليا أجد لنا طيب المكان وحسنه متى تمنينا كنت الأمانية مهما نتمنى ما نتمناش حاجة أبدا إلا رضا ربنا الشوق أجل المقامات انك انت تشتاق لرؤية ربنا انك تشتاق للقاء ربنا سبحانه وتعالى علامات الشوق عشان ينفع تشتاق فطام الجوارح عن الشهوات هو كده طول ما الجوارح العينين والأذنين واللسان والقلب واليدين مشغول بالشهوات يبقى عمره ما هيشتاق يشتاق ازاي ما هي مشغولة شبعانة لكن لو فطمتها تبدأ بقى تشتاق للمطلب الأعلى فطام الجوارح عن الشهوات قال يحيى بن معاذ الرازي عليه رحمة الله علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات هناك من يشتاق لمعصية من يشتاق لدنيا من يشتاق لشهوة من يشتاق ل... لمال من يشتاق لإنسان من يشتاق لشخص هذا الشوق يحصل يمنعه من الشوق لله لو اشتاق لله لا يشتاق لشيء آخر انشغال القلب بالشهوات وانشغال الجوارح بالشهوات يقتل الشوق للطيبات فعلامة صحة الشوق أن تمنع أن تفطم نفسك عن الشوق أيضا من علامات إيه؟ حب الموت حال الراحة والعافية سيدنا يوسف يعني موقف من عجيب المواقف دايما لما اقف معاه اقول سبحان الله الناس بتحارب ايه اخوة يوسف قالوا ايه اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم ده سيدنا يوسف واقف قدام وجه ابيكم كده مش مخلي ابوكم يشوفكم فشيلوا يوسف عشان يشوفكم شيلوه من قدام ابوكم سالوه فعمي ما شافهمش بتحارب في ايه رموه تخلصوا منه بيع وهم كانوا عارفين كده يلتقطه بعض السيارة حد ياخده خلاص ونخلص منه فوجئوا في يوم من الأيام إنه عزيز مصر يا أبيض إزاي وصل للراجل ده كده فاعترفوا وأقروا قالوا ايه تالله لقد آثرك الله علينا قالوا ما فيش فايدة هو ربنا فضلك علينا هنعمل ايه هي يعني زي لك احيانا كده بقول الناس بتحرف هو اللي ربنا يفضله يفضل واللي يعليه مهما حاولت هيعليه مهما حاربت مش هتطوله ده قدر ده رزق سبحان الملك فالشاهد انه لما بقى ايه وخروا له سجدا ابوه وامه واخوته هو جالس على كرسي المملكه وكلهم ساجدين في الارض لما شاف كده قال ايه رب قد اتيتني من الملك وعلمتني تاويل الاحاديث رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني قال له أنا أريدك لا الملك ولا إخواتي ولا أبويا وأمي ولا الدنيا ولا توفني ده القلب اللي ما تشغلوش الدنيا مشتاق مشتاق يا ترى انت مشتاق يا ريتك تشتاق احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله